أرنا مناسكنا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم أنا عايز أسمي الليلة دي أرنا مناسكنا أرنا مناسكنا أرنا مناسكنا أرنا مناسكنا شوف المناسك أزيد شوف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله كل عام وأنتم بخير الليلة ليلة الفرح الليلة ليلة الأمة الليلة ليلة السعادة الليلة للحجاج فقط الليلة لمن يحبون الكعبة بيت الله الليلة نقول لبيك الليلة نقول لبيك اللهم لبيك لبيك هذه الليلة ليلة الكعبة ليلة البيت الحرام الليلة ليلة لله اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم يسر لنا الحج ولكل مشتاق لي أن أخاطب المحرومين الذين يعرضون عن بيت الله الحرام انت لسه ما حجتش ليه يسمون من لم يحج صرورة صرورة مش محجش لماذا لم تحج واذا شكوت ضيق اليد فسبحان الملك سبحان الله ذي الجلال ألم ترى مرة شابا يريد أن يتزوج ماذا صنع سبحان الله العظيم شيء عجيب عجب ان الولد اللي عايز يتجوز يتزوج يقعد يحوش ويعمل جمعيات ويستلف ويشحت واللي عايز يحج يا عم ربنا قال لمن استطاع إليه سبيلا سبحان الله العظيم لمن استطاع إليه سبيلا ألم تجتهد في سبيل ألم تستحسك الآية أن تبحث عن سبيل سبيل ألست من هواتي تحدي العقبات البحث عن معالي الأمور لماذا لم تبحث عن سبيل سبحان الله العظيم إنني أريدك أن تضع جواز السفر بين إيديك تقول يا رب يا سيدي أنا عايز أحج وما معيش إلا 2000 جنيه ممكن يا رب تحججني ب 2000 جنيه فإذا رأى ذلك وانكسارك وخضوعك ما معكش 2000 جنيه قل له يا رب يا رب أنت الرزاق ولا تكلف نفسا إلا ما آتيتها وأنا ما معيش فلوس أنا معايا قلب بيحبك يا رب ممكن يا رب تحججني يا رب ممكن ممكن يا رب تاخدني الحج ممكن يا رب تسخر لي حد يشيلني ممكن يا رب تدبر لي الامر ده يا رب انا محتاج احج اذا راى منك هذا الضعف وهذه الفاقه وهذه وهذا الشوق وهذا الشغف يحججك ويحجج ابوك ليه لا ويحجج الدنيا كلها الدنيا كلها في قبضة الله جل جلاله ولكن نعمل ايه للي مشتاق للي مش مشتاق اخوتي انا عايز اعزي واحد ما حجش واحد ما عملش عمره واحد ما لمسش الكعبة ما لمسهاش بإيده عايز عايز أعزي واحد ما حطش خده على باب الكعبة على الملتزم عايز اعزي واحد ما سجدش على الحجر ما حطش دماغه على الحجر شفايفه ما لمستش الحجر لما اعزيه اقول له ايه اقول له ايه ده اللي شاف الكعبة في التلفزيون لا يا ابني الحياة مش كده يا سلام لما تروح الكعبة وتلمسها بإيدك تلمسها بإيدك تشوفها بعينيك سيدنا إبراهيم هو اللي بنى الكعبة بإيديه هو اللي بناها بإيديه طوبة طوبة هو اللي حط الحجر الأسود في مكانه بإيديه يقول إيه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا أنا عايز أسمي الليلة دي أرنا مناسكنا أرنا مناسكنا عايزين نشوف المناسك نشوفها شوف بقى لما ربنا يقول للملائكة يا ملائكتي انظروا يا ملائكتي انظروا يا ملائكتي النظر ده عشان كده في ايام الحج كل الدنيا بتشوف لكن لا يرى المناسك الا من هو داخل فيها اللي هو جواها اللي هو جزء من الصورة أرنا مناسكنا عشان كده جاءت مناسكنا مناسكنا احنا بالنسبة لنا احنا أرينا مناسكنا كأن المناسك بقت بتاعتنا فنحن جزء من المناسك لذلك لما اجي اعزي اعزي اللي محروم اللي ما بيفكرش يحج اللي عمره ما راح ولا الموضوع في دماغه انا مش بعزي المحصرين اللي نفسه وقلبه بيتقطع نفسه يروح لا لا, لا انا بعزي المعرض اللي قلبه بيتقطع ده اللي لادي يقول يا رب يا رب حج يا رب يا رب يسر لي الحج يا رب يا رب دبر لي امر الحج يا رب يا رب قيض لي وسخر لي من يعينني على الحج يا رب مش ده انا بتكلم عن اللي الموضوع مش في دماغه عايش حياته حتى لو كان فقير حتى لو كان ما يملكش انا قلت لك امسك جواز سفر في ايدك كده يا رب انا ما عنديش فلوس بس انا عايز احج ويا ما ناس حجت يا ما ناس حجت احنا في زماننا ده في زماننا ده في اليومين دول في اليومين دول تحديدا في الشهرين في السنتين ثلاثه اللي فاتوا في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا دول بنشوف ايات ايات عظام من ايات الله والله العظيم والله امس كنت عند الدكتور اشرف ربنا يكرمه والله العظيم هو حكى وبيقسم ان هذا رآه بعينه ان بعض الناس جاءه عنده اورام سرطانية شديدة جدا واقسم بالله هو حكى لي من لسانه وهو يقسم ان هذا رآه بعينه في الاشعة المقطعية قال له يا عم انت توكل على الله ايه يعني روح بقى اعمل عمره كده واشرب زمزم وادعي هناك لان مش ما نقدرش نعمل حاجه يقول ورجع ونعمل الأشعة مفيش أورام راحت فين يكون رآها مرتين في شخصين مختلفين أنا أنا بتكلم على أنا بتكلم على الآيات الآيات آيات إن يبقى واحد قاعد قلبه بيتقطع ليل ونهار كل ما يشوف على شاشة التلفزيون لبيك اللهم لبيك كل ما يسمع في الإذاعة لبيك اللهم لبيك يتقطع يا رب يا رب حج يا رب ويرسل الله له من يأخذه إلى الحج وما حلتوش حاجة رزقه آيات بنشوفها كل يوم آيات بنشوفها ناس المعرضين عن الحج الشاهد إيه أرنا مناسكنا لما عزي صاحبنا المعرض الناسي الغافل اللي ما بيفكرش يحج اقول له يا عم 365 يوم في 24 ساعة عمر ما الكعبة دي كانت فاضية ومحدش بيطوف حواليها ما حصلش ولا ثانية ولا ثانية قول لي لا اظبط الكلام يا عم الشيخ اثناء الصلوات محدش بيطوف لا لا لا لا لا ده انا عايز اقول لك ايه ان في حاجة اسمها طواف بالقوة وطواف بالفعل يعني ايه افهمها فقهيا دي حتة كده سريعة ها انا بتكلم دلوقتي يبقى انا اسمي متكلم بالفعل بتكلم فعلا وانت دلوقتي ساكت هل انت اخرس انت مش اخرس انت متكلم بس يسموك ايه متكلم بالقوة وانا متكلم بالفعل ففي طواف بالقوة وطواف بالفعل هذا وهذا قائم ليل نهار قدام الكعبة لو سابوا الناس الكعبة دي ما يبطلش طواف عليها وده بيفكرني لما السيول غمرت الكعبة على ايام الصحابة ام ايه السيول وصلت لحد الحجر او فوق الحجر اقروا كتاب الازرق في تاريخ مكة ها ال- ال- السيول طلعت فوق الحجر فبقى الزبير بن العوام الصحابي ها بيطوف سباحة وكان إذا أتى عند الحجر غطس فقبل الحجر ثم صعد سبحان الملك أهو ابن العوام بقى آه، الز- الزبير بن العوام سب- سبحان الله وابن الوز عوام الشاهد ايه إيه، ما حصلش واحد آه، ما بيحجش خايف من الزحمه زحمه خايف في ناس بتموت يا عم ما تموت هو حد لا يموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ده الناس على الموت كده مش لاقيين تموت وتموت هناك حد طايل دي انا ما بقولكش روح موت نفسك هناك لا ده انا بالعكس جاي ليلادي عشان اقول عشان اقول يلا يا حجاج بيت الله الحرام لبوا قولوا لبيك ولما تروحوا هناك عايزين نبقى مؤدبين محترمين نسمع كلام المنظمين ما تصليش هنا ما تصليش هنا ممنوع المرور من هنا ممنوع المرور من هنا اسمع كلام ليه عشان نحج في امان وسلام لكن انا بقول انه قد يحدث قدرا زي الجسر اللي وقع ايه ايه اللي, إيه اللي حصل يعني ايه اللي ايه يجرى ايه يعني ايه المشكله يعني ايه المشكله ان الناس تموت ما في اسبانيا بيعملوا آه، مهرجان يسيبوا التيران على الناس تموتها هيحصل ايه يعني ايه المشكله ايه المشكله سيبنا من الموال ده كله انا بقول للي ما حجتش يعني هي مش ناقصاك يعني يعني ناقصين احنا ان انت تنورنا هناك لا لا هي منوره منوره الكعبه منوره لوحدها نور نور سبحان الله العظيم. انا كنت لسه بقول للواد ميداني ربنا يهديه ويتوب عليه انا كنت عايز ارفع الكعبه دي شويه ارفعها لفوق عشان لما اقف كده يبقى الباب فوق راسي هو كده الوضع في الكعبه لما بروح الكعبه واقف في الملتزم بلاقي الباب فوق دماغي واقعد ارفع راسي كده اشب اشب لفوق عشان اتكلم من تحت عقب الباب فالشموخ العظمه العلوم فاللي مش عايز يروح انت المحروم يا سيدي انت اللي ممنوع يا باشا انت اللي مصدود مش انت اللي سبت وارنا مناسكنا لان الوقت محدود ومش عايز حد يقول لي خلص بس انا النهارده مشتاق مشتاق انا النهارده الليله دي مفعم بمشاعر نفسي حج اه نفسي نفسي يمون عيني احضن الكعبة نفسي بشتهي بشتهي اشتهي ان البس الاحرام واقعد كده تمانية وتسعة وعشرة التلات ايام بملابس الاحرام متعة قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيهدم الثالثة متعة استمتع يا عم استمتع يا سيدي استمتع بالكعبة الحق فرصتك حج حج اعتمر إلهي إلهي ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك لبيك قد لبيت لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك لبيك قد لبيت لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لبيك لبيك قد لبيت لك لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الشكر لك لبيك إن العبد لك لبيك لبيك لولاك ربي هلك لبيك لبيك هيا هيا يا أصحاب القلوب هيا يا مشتاقون هيا نحج تعالوا لنلقي أول نظرة على البيت للحجاج فقط للحجاج فقط حجاج أبطال وبطولات اخوتي انا عايز اقول للناس اللي بيروحوا في غير مواسم الحج يروحوا آه، منى وعرفات في غير الموسم يروحوا في منى ويتصوروا هم راكبين جمل يروحوا في عرفة ويتصوروا جنب ال جنب جبل الرحمة لا لا لا لا لا لا لا, لا. الجمرات لا ترجم إلا في المواسم منى ليست لتلتقط صورها وهي خالية من الناس عرفة ليست لركوب الجمال المزينة بالورود الى هواة المزارات لا دعوكم من المناظر والصور وتعالوا الى العمل الم- المهيب اخوتي سامحوني سامحوني يا من لم يقدر لكم الحج الى الان ان جرحت في قلوبكم جرحا لا يلتئم الا بقبلة على الحجر سامحوني اسف حقكم عليا سامحوني ان شرخت في قلوبكم شرخا لا يلتئم لا يلتئم الا بحضن حين تضع خدك على باب الكعبة على الملتزم سامحوني بس انا عايزك يبقى الموضوع همك الواد محمد واد غلبان ما حلتوش حاجة جه يتجوز معرفش جاب الشقة منين وجاب ال وجاب وجاب قال له امال اللي بيحج ما بيلاقيش ليه لذلك هي دعوة للاغنياء ان يجعلوا في اموالهم نصيبا ليحج الناس آه يا رب كن في عون الغلابة يا رب يا رب ساعد فقراء المسلمين يا رب يا رب وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب منظر ذكرني به الواد عمرو ذكرني به لكن انا شفته من سنين قول من عشرين سنة اه مم- ممكن كنت بحج باخره والست في مدينة الحجاج
ست من كرداسة لابسة الجلابية ام كرانيس وربطة الطرحة السوداء مغطية حواجبها ولافة الباقي وماسكاه بسنانها وبتزحف على ايديها ورجليها وفي مدينة الحجاج واحنا راجعين شوية بهدلة مفيش مشكلة فسمعت الست بتقول ايه والله كده دول يعني انتوا بتزهقونا عشان ما نجيش تاني والله لحطها باريزة على باريزة واجي تاني الله هي الباريزة بتاع الغلابة دي والشلن والربع جنيه والجنيه الفكة هم دول اللي فيهم البركة ما تقلقش يا فقير ربنا معاك وبنغز الاغنياء بقول لهم حججوا الغلابة حججوا الغلابة حججوا الغلابة دي بسميها هواية التأمين على العبادات انك حجيت مرة حجج واحد عشان لو حجتك فيها خلل ربنا يكتب لك حجة الراجل ده سليمة حتى لو هو ما حجهاش سليمة انت لك الاجر لك اجر حجة كاملة فلذلك حججوا الغلابة اخوتي بقول للي شافوا الكعبة في التلفزيون انت ما شفتش حاجة بقول للي بيحبوا الكعبة بالمراسلة على التليفون الكلام ده ما ينفعش الرؤية هي المعاينة المشاهدة الحقيقية اللمس المعايشة وهنا للحجاج فقط للحجاج فقط البطولة أيها الإخوة في الحج أنا عايز أقول إن في بطولات بطولات في الحج وبالمناسبة يلا في وسط الكلام أي حاجة تيجي تبقى حلوة سمعت الواد أنس حاطط على التليفون بتاعه رنة آه بيقول ايه انا الذي كسب الذنوب طيب يا ابني حد كسب الذنوب ويغني يغنيها ما احنا في زمن الغنى الكل بيغني فكذلك لما بسمع اغنية ايه يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب قد يقبل هذا الكلام من واحد واقف بيجاهد حقيقي لكن ما يقبلش الكلام من واحد بيغني قاعدين نغني لا خليك في تعلق قلبك وتوجهه لحب الله وحب بيت الله البيت آه خلي بالك معايا بقى ماذا تمثل بالنسبة لك كلمة بيت خليك معايا يا مدن آه بيت آه قال سبحانه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا بيت بيتك ده السكن احيانا لما بسافر اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا رب واسافر حتة وحتة تانية وحتة تالتة ابقى نفسي اروح البيت البيت البيت البيت له طعم تاني البيت مع ان كل ده ما انتش في الشارع انت في بيوت وممكن تكون في الأناقة وال- والترف أحسن من بيتك لكن بيتك الاستجمام السكن الشبع الري الألفة الوفاء قرة العين بالزوجة والأولاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ده البيت شاركني ها, ها كلمني قول معايا البيت بيمثل بالنسبة لك ايه ماذا يمثل ماذا, ماذا يمثل بالنسبة لك البيت اللهم ارفع البلاء والغلاء عن بيوت المسلمين قل لي لا البيت برضو المطالب والتكاليف والمسؤوليات والنكد يا رب اهدي زوجات المسلمين يا رب اقول لك طيب خلينا نتكلم عن بيت امك مش انت متزوج والبيت مليان آه، طب عند امك عند امك ماذا يمثل لك بيت امك ها؟ الاصاله آه. الحضن الطيب والطبطبه انا النهارده كنت عند امي بعد صلاه الجمعه سبحان الله والله حصل كده والله والله والله آه ما قعدت جنبيها كده راحت حاطه ايدها على دماغي سبحان الله والله كنت مصدع ما قلت لهاش حاجه لا انا ما بحبش احملها همي لكن قعدت جنبيها بس راحت حاطه ايدها على دماغي سبحان الله رقتني دعت لي انا ما سمعتش هي قالت ايه بس وايدها على دماغي انا ما حسيتش بدماغي حاجه فصلت دي عن دي اه شوف شوف البيت بقى بيت الام بيت امك عطاء تلقائي حب صادق بدون مقابل آه نصح استرشاد ده بيت امك فماذا عن بيت جدك وجدتك فاكر بيت جده رايحين عند جده آه ماذا يمثل لك بيت جدك الأنس الأمان الهدوء فاكر جده راجل كبير والست كبير قاعدين كده شش، جدو جدو شش. تسلم وتبوس الايد وتمشي بكل هذه المعاني اريدك ان تتصور لماذا سمى الله الكعبه بيت بيت البيت انا رفعتك في التصور من بيتك لبيت امك لبيت جدك آه بيت ربي طب ما نقلة بعيدة دي طب تعالى نقول ايه بيتك بيت امك بيت جدك ها بيوت التابعين الصحابة بيت النبي آه. تصور تصور معايا دلوقتي ها فكر معايا قول معايا قول معايا المعاني المنهمرة من بيت الله بيت ربي بيت ربي
فاكرينها دي فين الواد عمر ولا الواد كان اسمه ايه الواد اللي جري معايا في الكعبة قال لي عايزين نقول بيت ربي خدته من ايده كده وجرينا لحد كان بيت ربي بيت ربي وحطينا خدنا على الكعبة ها قلت له بس الست اللي هناك ماتت احنا ما موتناش آه بيت ربي أي حصن أدفأ ها ها قول معايا قول معايا ها أي رحابة أوسع أنا عايزك تجرب مرة زي كده إنك تحاول تحضن الكعبة ما تتحضنش أوسع حضنها أوسع أي سكينة تتنزل أي طمأنينة تعم أي هدوء يحصل أي ري وشبع أي نظافة أي جمال أي جلال أي روقان روقان آه بيت ربي إيه إن يا مغناطيس أفئدة الرجال إيه يا بيت الله الحرام اللهم اللهم أدن صدورنا من بيتك اللهم اللهم أذن لخدود اشتاقت أن تتمرغ على حيطان بيتك اللهم اللهم أذن لجبين اللهم أذن لجبين ليس له ملجأ ولا منجأ إلا تحت باب بيتك يا رب يا رب اللهم أذن اللهم أذن لفم نطق بحبك أن يقبل الحجر يمينك في الأرض اللهم اللهم أذن لجوف قد تحرق شوقا أن يرتوي من زمزم آه آه إن أول بيت وضع وفكر معايا تأمل يا عمي فكر يا سيدي مش أول بيت بني مش أول بيت شيد مش أول بيت أقيم خلي بالك من كلمة إيه وضع يعني حاجة كده إيه اتحطت كأنه نزل من السماء إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا البركة كلها وهدى للعالمين فيه آيات آيات آيات فيه آيات ثم تأمل معها مع أول مع أول بيت وضع فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم آه البيت ربنا سبحانه وتعالى قال سماه البيت العتيق عارف العتيق يعني ايه يا دي اللي بتتكلم انت عارف العتيق يعني ايه اه عتيق يعني اصيل قديم آه. أصلك ده حاجة قديمة قوي عشان كده شوف جلال السواد على الكعبة سبحان الله العظيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي عارف تهوي عايز اقول لك ايه عارف عايز اقول لك ايه ها معايا مين معايا اقول لك ايه اقول لك ايه ها احذف قلبك احذفه احذفه تهوي اليهم احذف قلبك احذفه على الكعبه ويتلقفه بيت الله إخوة زوروا الله إخوة حجوا حجوا بيت الله إخوة ارحلوا ارحلوا إلى الله يا قاعدين سيروا يا مقيمين ارحلوا هيا الى بيت الله تعالوا نحج قال رسول الله الناس بقى اللي ما بيشتغلوش ببلاش ادفع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ادفع يا عم الناس اللي مش عايزين يشتغلوا ببلاش تعال اقول لك تعال اقول لك تحج ازاي وتاخد ايه انا عارف انك سمعت مناسك الحج 3582 مرة مش مشكلة اسمع مني لله يمكن قلبي التعبان ده يطلع منه حاجة مفيدة مش في ازاي تحج وانما انك تفهم حج حج يا حج افهم حج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما خروجك من بيتك تأم المسجد الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة قل لي طب اللي مش راكب جمل بقى النهاردة تتحسب ازاي دي يا عمي ربك الملك جل جلاله يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يعني ربنا يعلم حساباتها كم كم خف جمل وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يدبر أمر عباده كما شاء ربنا بعدما ذكر والخيل والحم والخيل والبغال والحمير لتركبونها لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الطيارة والعربية والباخرة والعبارة وال... ها، والصاروخ ما لا تعلمون لسه ما نعرفش ربنا هيخلق ايه بعد كده للسفر الى الحج ممكن تكون بكل لفة في موتور العربية او العبارة او الباخرة ممكن تكون بكل لفة في في محرك الطيارة حسنات حسنات بجد وسبحان الملك الناس اللي عايزة حسنة خلينا نمشي مع الحج واحدة واحدة واحد رايح يحج طالع من بيتهم يحج اول حاجة بنصحك بيها يا اخويا انا مش عارف ساعتي دي مظبوطة ولا مش مظبوطة مش مهم بقى واقفة والحمد لله والله واقفة على عشرة الا ربع خلي خليكي كده عشرة الا ربع سبحان الله بدأنا الحلقة وقفت سبحان الملك ذلك تقدير العزيز العليم الشاهد ايه آه بقول واحد رايح يحج اول حاجة بقول لك يا حبيبي يا اخويا يا حج يا اختي يا خالتي الحاجة يا امي يا بنتي يا حجاجة اول حاجة الاخلاص رايحين فين رايحين لربنا نفسك في ايه نفسك في ايه نفسكوا في ايه يرضى عني وايه كمان بس ممكن تحفظوها مني دي رايح تحج ليه عشان ربنا يرضى عني وايه كمان بس كان زمان في واحد كان صاحبي وتزوج تقريبا اربع سنين وما ربنا ما رزقوش اولاد قال لك بس الموضوع ده حله هناك وراح حج ودعا في عرفه رجع ربنا رزقه ولد رزقه اولاد كتير يعني فقلت له طب انت محتاج تحج تاني يا حلو ليه ما انت كنت رايح تحج عشان الاولاد اداك اولاد يبقى خلصت مالكش حاجه عنده حججت لتعطى اولاد اديتك اولاد فليس لك عندي شيء وقد قيل فلا أجر لك عندي صح ولا لا فلذلك حج بقى حج لله مش عايزين نحج عشان ولا عشان ولا بس عشان يرضى عنا وايه كمان بس عايزين ربنا يرضى عنا وايه تاني بس مش عايزين حاجة تاني غير انه بس يرضى دي نمرة واحد اتنين اول حاجة في الحج الاحرام في الاحرامات يا ميداني اه ضيعها كنا عايزين نلبس الاحرام صراحة وادخل من باب الاستوديو ده او لبيك اللهم لبيك ولكن قلت خلينا واقعيين الإحرام بشكرين سبحان الله العظيم ابن الجوزي كان بيقول كلمة جميلة قوي يا راحت فين قال ابن الجو... قال ابن الجوزي أمر المحرمون بالتعري ليدخلوا بزي الفقراء فيبين أثر وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى كله رايح لربنا إلى هدومه ولابس أخف حاجة ممكن يلبسها بشر بشكرين ب 16 جنيه ازار بيلف على وسطه ورداء بيحطه على كتافه وسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث لا يساوي خمسة دراهم وكان يقول اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة سبحان الله العظيم انا عايز اقوم بس قبل ما اقوم عايز اقول ان ربنا في الحج اراد انك تعرف قيمتك تعرف مقامك الكل جاي لربنا لابس كده بشكرين وحافي لازم شبشب حتى لو واحد عنده جزمة الشرع يقول له اقطعها من ورا اقطع كعبها ما تلبسش جزمة لازم شبشب الإحرام علشان تترك التكلف ممنوع تقص ضفرك ممنوع تقص شعرك ممنوع تضع طيب ممنوع تتعامل مع زوجتك بدون تكلف ربك بيباهي بيك كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله على أهل عرفة يوم عرفة فيقول يا ملائكتي انظروا انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا شعثا شعرهم منكوش كفاية النكشة اللي انت فيها شعرهم منكوش شعثا غبرا غبرا الغبار التراب متربين احنا بنقول ان الواحد ممكن يستحمى ممكن يغير ال ممكن يغير البشاكير يلبس بشاكير نظيفة جديدة ما يجراش حاجة لكن من غير ما يحط ريحة من غير ما يغسل ايديه من غير ما يستعمل صب... من غير ما يغسل ايديه او يستعمل اقصد من غير ما يغسل ايديه بصابونه بريحه من غير ما يستعمل صابونه معطره من غير ما يستعمل منديل معطر بعد ما ياكل عشان يضيع ريحه الاكل من ايديه ممنوع هو ربنا عايزك كده بعبلك سبحان الملك أتوني شعثا غبرا بشكرين وشبشب ممنوع تلبس طاقية ممنوع تغطي راسك خالص الكل كاشف راسه كاشف دراعه كاشف رجليه آه يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب يا رب الطف بنا واعف عنا يا رب يا رب ارحمنا ويسر لنا يا رب شوف مفضوح عريان قدام ربنا دي نمرة واحد نمرة اتنين لبس البشكيرين دول وما حلتكش حاجة البشاكير ما فيهاش جيب لان ممنوع الخياطة بقت موضة الشنطة اللي بيحطها في جنبه دي منظرة احنا بنقولش الشنطة حرام ينفع تحطش تلبس شنطة وينفع تلبس نظارة وينفع تلبس ساعة ينفع وينفع تمسك شمسية ينفع لكن احنا لما نتكلم بقى عن العباد اللي هم بيحبوا ربنا غاية الحب مع غاية الذل مش هيتمنظر لبس بشكرين ما فيهمش جيب ما معكش فلوس وفلوس ليه هعمل بيها ايه الفلوس هشتري ايه مش عايز فلوس طب الشنطه احط فيها جواز سفر واخد جواز سفر معايا ليه ده من اجمل حاجه في الدنيا ان مشهد الحج ده المشهد الوحيد في الدنيا كلها على ظهر الارض اللي اسمه الإسلام على باب الكعبة لا، على, على, على مدخل مكة ممنوع الدخول لغير المسلمين كل ده إسلام كل اللي انت شايفه ده يا للعزة عزة كل المنظر اللي انت شايفه ده إسلام يبقى الناس اللي بيشيلوا شنط هم اللي ودوا الحرامية هناك المحترفين اللي رايحين يسرقوا انت اللي وديتهم لانك شايل شنطه لكن لو سبت حاجتك في فندقك في غرفتك في اوضتك وقفلت عليها او ما قفلتش عليها ورحنا كده بالبشكرين لبس بشكرين من غير فلوس بيفكرك بايه بالكفن آه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير رضا آمين آمين يا رب العالمين لما الواحد يلبس البشكرين كده ويخرج بشكرين بس وانا عايزك قبل ما تلبس البشكرين قص ضوافرك وقص شنبك والح- و- واحلق الابط والعانه وضوافر رجليك وظبط شعر راسك وتطيب جيب الطيب الزيت بلاش اللي فيه كحول عشان الكحول نجس ملناش دعوه بيه فتجيب ال- الريحه الطيب اللي هو الزيت كب في ايدك ها وامسح جسمك كله بالطيب قول لي طب ما الطيب ده هيطلع في الاحرام بعد كده ما يجراش حاجه مش مشكله مش مشكله الكلام ده للرجاله النساء هتحرم في هدومها كلها زي ما هي ولا تتطيب ولا تتزين الكلام ده للرجاله ها ماشي آه لبست الكفن احنا لما بنغسل الميتين بنعمل كده بعد ما يغتسل بنطيب له جسمه ونلفه في الكفن يدرج فيهن ادراجا يتكلفت عشان كده بقول للناس اللي بتحج بقلوبها اللي هم بتوع الذل لله ما هيش محتاجة كباسين ولا محتاجة دبابيس اتكلفت اتكلفت كده هيقعوا يا عم الشيخ وتبقى فضيع مش هيقعوا ما انا علمتك قبل كده تلفه كده وتبرمه خلاص عمره ما هيقع يقعد 10 ايام ان شاء الله ومن فوق حط طرفه على كتفك ولفه طرفه التاني على كتفك التاني وخلصنا اتكلفت اتكلفت بشكرين يفكروك بالكفن فتخرج كده بعد ما تلبس البشكرين وانت حاسس انك مت واتكفنت ورايحين بيك على القبر ايه ده هقابل ربنا بكل الذنوب دي لا لا لا رب ارجعوني رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت المرة دي قال لك ايه طب ارجع فانت راجع تقول له لبيك اللهم لبيك جاي لك لبيك اللهم يعني جاي لك يا رب معنى كلمة لبيك كأن حد نادالك تعالى فأنت بتقول له لبيك حد نادالك يا محمد لبيك شوف بقى إحساسك أن الله ناداك مش احنا كتير بنقول عندنا احنا في الوسط بتاعنا كده في ال- في الفلاحين وهي مش للحسابين دي للموعودين مش بالحسابات مش احنا قلنا انك اتيت الى الله بزي الفقراء وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى مش بفلوسك اللي رحت الحج لا ده ياما ناس معاها فلوس اكتر منك وما راحوش صدوا عن البيت
مش صوم وما اعطيش لا ده الصد من قلبه ان ربنا ما خلاهش عايز يروح شوف الصد جاي منين من جواه الشاهد لبسنا الاحرام وحسينا ان انا ميت وربنا اداني فرصة اقوم يعني انسان حاسس ان هو كان هيموت كان مات وربنا اعطاه فرصة قال له طب روح خد الفرصة دي الانسان ده وهو بقى رايح لربنا عايزك تستشعر شعور ميت انت ميت مين اللي معايا انت ميت ميت وخدت فرصة فرصة انك تصلح اللي فات فرصة انك تصلح كل اللي فات فراجع بتقول لبيك شوف دي بقى لبيك اللهم لبيك دي بقلبك مش بلسانك ها ها دي من جوه لبيك لا شريك لك لبيك شوف انت ماشي ازاي مش ماشي ب... مش ماشي برجليك ده انت ماشي بقلبك ما انت شايف تحت رجليك ده انت ماشي بروحك الروح هي اللي شغالة دلوقتي هايم رايح على بيت ربنا لبيك لبيك اللهم لبيك وانا بقول ان لبيك دي لما تطلع من جوه لما تطلع من الروح ما بتطلعش على اللسان ده انا عايز روحك وقلبك وعقلك ودماغك وعينيك وشعرك ورجليك وايديك وضوافرك الكل بيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لما كل مشاعرك كل شعراية في جسمك كل نقطة في جلدك بتقول لبيك لبيك تطلع بقى من لسانك لبيك وماشي قصدك بيت ربنا آه يا ما نفسي زي ما شفنا المرأة اللي كانت بتسأل أين بيت ربي لما دخلوا مكة قالوا لها الآن ترين بيت ربك لما دخلوا الكعبة قالوا لها هذا بيت ربك فجري جري بيت ربي بيت ربي بيت ربي ووضعت خدها على البيت فما رفعوها إلا ميتة ماتت ماتت قلبها وقف لربي بيت في الأرض ربنا له بيت في الارض حجر من الجنة في شيء من الجنة في الارض يعني لو لو لو لو لمست الحجر ابقى لمست حاجة من الجنة ابقى يعني لو انا قبلت الحجر يبقى انا قبلت حاجة من الجنة لو دماغي دخلت في الحجر يبقى انا دخلت دماغي جوه حاجة من الجنة آه. سبحان الملك مشاعر لو تدبرت لو تؤملت لو فهمت لو ذكرت يبقى حقيقي هنموت نعم احنا بحاجة حقيقة الى ان نفهم نفهم المشاعر دي نحسها يا جماعة سيبونا من الكلام القضية مش قضية كلام القضية قضية مشاعر هنا هنا هنا هنا في دماغك جواك في قلبك في روحك مش قضية كلام خالص نهائي آه. وصلت للكعبة وانت لابس الإحرام و واقف انا عايزك قبل ما تعمل اي حاجة اقف كده آه وقف كده وبص للكعبة وتأمل وقول جواك بيت ربي بيت ربي زي ما قلت لك افهم معنى بيت بيت ربي وقف ما تعملش حاجة وقف كده وتأمل ده باب باب بيت ربنا وقف وقف استشعر المكان وسبحان الملك شرع لك الطواف الطواف انك تلف حوالين الكعبة دي سبع مرات اسكت يا مدن شرع لك انك تطوف حوالين الكعبة دي سبع مرات وسبحان الملك لما تطوف بيبقى الحجر الكعبة على يسارك على شمالك من الناحية اللي فيها قلبك سبحان الله العظيم يعني قلبك في الجهة اللي هي ناحية الكعبة وهتطوف عكس عقارب الساعة الطواف نفسه بتدور على ايه انا عايزك ده مقام ابراهيم آه وانت بتلف وانت بتطوف سبحان الله العظيم من طاف بالبيت طافت بقلبه اللطائف فطوفة بطوفة وشوطة بشوطة اما تمر على مقام سيدنا ابراهيم تذكر واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن يا ترى عمرك في حياتك في مرة أتممت لله عملا أتممت لله جل جلاله ابتلاءاتك أتممت لله شكرا على نعمه ماذا أتممت لله وتمر على سيدنا إبراهيم وتيجي وانت بتطوف قصاد باب البيت سبحان الله وانت شايف الباب وزي بقول لك كده بتطوف ما بتقفش انت بتطوف بتيجي عن عند حجر اسماعيل وتتذكر سيدنا اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذ يقول له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر تتذكر استسلام سيدنا إسماعيل أدب سيدنا إسماعيل صبر سيدنا إسماعيل رضا سيدنا إسماعيل سبحان الله العظيم تمر على سيدنا إسماعيل وانت مشغول مشغول بسيدنا إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا سيدنا إسماعيل لما تمر على حجر إسماعيل ما تمشيش من جوه اطلع من بره لأن اللي جوه حجر إسماعيل ده من الكعبة يعني الحيطة ديك اللي بتاع الكعبة اللي الناحية دي المفروض مكانها هنا مش هنا مش دي المفروض مكانها هنا بره فلذلك اوعى تمشي من جوه هنا لان من جوه هنا ما يبقاش الصوت محسوب لازم من بره كده وانت بتطوف وتمر على الحجر اسماعيل وتلف بقى تكمل الصوت بتاعك وده اسمه ظهر الكعبة ظهرها لان الباب من الناحية التانية كان المفروض لها باب من الناحية دي كمان باب من الناحية دي وباب من الناحية دي ظهر الكعبة ده آه يعني يعتبر آه ملتزم خاص الشاهد يمر الإنسان ثم يصل إلى الركن اليماني الركن اليماني المفروض الإنسان بيمسحه يستلمه بيمينه إذا طالوا ما طالوش يعدي عليه وبين الركن والمقام بين الركن اليماني بيقولوا بين الركنين والحجر الأسود يسن أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آه. سبحان الملك في في الحج دروس وأسرار أنا قلت المفروض أبدأ قبل موسم الحج بعد كده إن شاء الله ده طول أمل ده إنك أنت إن أنا أفكر إن أنا أعيش للسنة الجاية إن المفروض نبدأ قبلها بشهر عشان نذكر الأسرار دي لا شهر وحلقة كل يوم ساعة حقيقي الكلام ده فعلا من أول ذي القاعدة لآخرها 30 يوم كل يوم ساعة عشان نقول أسرار الحج خد السر ده على الطاير سريع السر أن الله أراد في الحج ألا يتميز أحد ممنوع التمايز يعني ما فيش شيخ لابس عمامة على راسه ولا حاطط غترة حمراء ولا لابس طربوش ولا لابس بدلة وجرافطة ممنوع الكل لابس مشكير وماس ابيض حتى في هذه يا من تنمقون الدعاء تؤلفون تخترعون تبتكرون تزوقون يا اصحاب البلاغه اسكتوا قولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة يقولها الجاهل والأعجمي والكبير والعامي والعالم والشاعر والأديب الكل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ده في الحج كل تعالى اليوم عرفة اللي الناس كلها قاعدة بتدعو كل الناس قاعدين يوم عرفة والكتب بقى وال... والورق المتصور و... الكل عايز يألف ويدعي والرسول سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يوم عرفة خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اسكتوا يا مؤلفون قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بس وده دعاء حديث القدسي انا مش عارف هو صحيح ولا ضعيف ان سيدنا موسى قال يا رب علمني دعاء ادعوك به قال يا موسى قل لا اله الا الله قال يا رب كل الناس يقولونها قال يا موسى قل لا اله الا الله قال يا رب خصني بشيء قال يا موسى قل لا اله الا الله لو كانت لا اله الا الله في كفه والسماوات والارض ومن فيهن غيري في كفه لرجحت كفه لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قولي لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله شفت بقى كل الناس في الحتة دي من الركن الى الحجر يقولوا ربنا اتنا في الدنيا حسنة هس ما تقولش غير كده قول يعني حرام لو واحد قال كده لا لا لا ينفع ينفع ينفع ينفع ينفع تقول اي حاجة انت عايزها لكن السنة انك تقول هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وتأمل معي وانت بتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة عمرك شفت واحد فقير غلبان شحات بيقول لك ايه حسنه حسنة لله حسنة يا محسنين حسنة آه أهو أنت ماشي كده حسنة يا رب حسنة و... وحسنة كلمة صغيرة نكرة يعني يا رب أي حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وحسنة واحدة حسنة أي حسنة يا رب حسنة وفي الآخرة حسنة آه اتعلم الشحاتة بقى اتعلم ازاي تطلب من ربنا وتسأل ربنا بطريقة الشحاتين والغلابة ماشي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آه شوف ربنا سبحانه وتعالى برضو ما حرمكش انك تطلب للدنيا رغم ان احنا في اخرة ولابسين كفن وميتين لكن اطلب للدنيا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلت للحجر آه أنا قلبي هيقف وصلت للحجر نفسي أبوسه نفسي أقبل الحجر وكل اللي باسوا الحجر يقولوا إيه يقولوا فوجئت لقيت نفسي مرمي على الحجر ما اعرفش ازاي حصلت دي اقول لكم اسالوا مين اسالوا كل اللي باسوا الحجر يقول لك لقيت الدنيا بتوسع كده وانا محذوف على الحاجة الرزق دي ارزاق دي اقدار دي بركة دي رحمات من الله الملك العلام لو قدرت اه لو قدرت لو قدرت تقبل الحجر التهمه قبله واسجد عليه وامسحه بايدك ما قدرتش تبقى من بعيد بتشاور له بتشاور من بعيد قدرت تم- بايدك حتى ما قدرتش من بعيد من بعيد وكان ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمي حتى يدمي لكن عندنا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي يا عمر انك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الناس فتؤذي الناس ولكن ان خلا لك فاستلمه حلو قوي فان ايه خلا لك يا رب ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ويخلي لنا ويخلي بيننا وبين الحجر قادر سبحانه وتعالى الشاهد طفت سبع اشواط حوالين الكعبة وزي ما قلت كتير اقول ايه وانا بطوف اقول ايه وانا بطوف بالكعبة وقلت لك انت مش محتاج ان انا اقول لك تقول ايه قول اللي انت عايزه قول له يا رب انا بحبك ويا رب انا نفسي نفسي نفسي ومن عيني ترزقني ان انا انظر الى وجهك الكريم في الجنة يا رب انا مشتاق لك يا رب انا مش مستغني عن فضلك يا رب انا محتاج لك يا رب انا انا مريض وتعبان يا رب انا مذنب خاطئ يا رب انا انا اعلم من ذنوبي كتير بس انت تعلم ان انا بحبك وان انا بخاف منك وان انا ماليش غيرك يا رب ماليش غيرك ابات واصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك يا رب حبني يا رب ارضى عني يا رب استرني يا رب اعفو عني يا رب يسر لي الهدى يا رب اصرف عني الاذى يا رب احميني يا رب احفظني يا رب نجيني يا رب الطف بيا يا مش محتاجين مش محتاجين نألف ولا نسجع لا لا لا لا انا عايزك تتكلم بقلبك اشتكي له اشتكي له اشتكي ربنا يا رب انا تعبان وعمال آه، كل ما اقوم اقع خد بايدي احميني من الذنوب والمعاصي نجيني من الفتن قول قول قول يا رب ابني فلان تعبني صلحولي يا رب زوجتي فلانه اهديها واصلح يا رب الشغل وقف يا رب ارزقني يا رب الصحه تعبت عني واشفيني يا رب يا رب قول قول كل حاجة طفت السبع أشواط كل مرة بتقبل الحجر أو بتلمسه بإيدك أو بتشاور له من بعيد في الآخر تيجي على باب ربنا وتقف على باب بيت ربنا وترفع ايديك لفوق وتحط خدك الملتزم اللي هو الحتة اللي بين الباب والحجر على الملتزم وتحط خدك كده وانت رافع ايديك لفوق على قد ما تقدر وانت رافع ايديك لفوق فوق وانت حاطط خدك واتكلم بقى هنا تسكب العبرات هنا وما أدراك ما هنا لما تحط خدك كده يا لما تحط جبهتك كده سبحان الله العظيم عارف لما تقف تحت الباب ده يعني انا لما بقف كده بيبقى الباب هنا كده الواحد بيقعد يشب كده عشان ي- يطول يتكلم من من تحت عقب الباب يشتكي ويقول ويسكب عبراته ويسكب دموعه ويبث آلامه ويبث شجونه ويقول اللي هو عايزه خلصت ارجع لورا كده شوية هتلاقي مقام ابراهيم خلي مقام ابراهيم بينك وبين الكعبة وابدأ صلي رك... وتبدأ تصلي ركعتين مقام ابراهيم بينك وبين الكعبة قول لي يا عم احنا في الحج ارحمنا مش هنطول نعمل دي مش مشكلة انت لو جيت تصلي هنا والعساكر قالوا لك ما ينفعش الصلاة هنا هنا طواب بس روح صلي فوق روح صلي في اي حتة في الم- في المسجد روح صلي في اي حتة في الدنيا روح صلي في... مش في الدنيا في المسجد في المسجد الحرام ص- صلي فوق صلي في الدور الثاني صلي في السطوح صلي ركعتين الركعتين دول اسمهم سنة الطواف وبعدين يعني دلوقتي الواحد وهو بعد ما طاف السبع اشواط وقف الله اكبر سبحان الله العظيم كبرت عشان تصلي ركعتين سنة الطواف الله اكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه ولما تقول الحمد لله رب العالمين احمد ربنا بقى احمد ربنا على الوقفة اللي انت واقفها دي قدام الكعبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون بتصلي ركعتين وبتعرف قل يا أيها الكافرون قول يا كفرة يا كفار الأرض قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين مفاصلة والمفارقة الله أكبر مد ظهرك اللي بيوجعك ظهرك اللي انكسر في الطواف مد ظهرك وظبط راسك وعينيك وايديك صابع ايديك مفروده على ركبك شد ركبك افرد ظهرك قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله العظيم وبحمده رب اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله أكبر سبحان ربي الأعلى افرد ظهرك وافتح ايديك كنا نأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجافي بين ضبعيه حط جبهتك في الأرض وأنفك في الأرض وصابع رجليك متجهة ناحية الكعبة وصابع ايديك كذلك افرد صدرك وابعد رجليك عن افخاذك وافخاذك عن بطنك وكعانك عن جنبيك وعن بطنك افرد نفسك لله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الله أكبر كمل الركعة الثانية بقول هو الله أحد استمتع بالركعتين دول كأنك أول مرة تصلي في حياتك استمتع بالقيام والركوع والسجود لما تسجد هنا يا ترى كم مليون رأس سجدت هنا وكم مليون أنف وضع هنا بس يا ترى في ملايين الأنوف والرؤوس اللي اتوضعت هنا دي كان في سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا محمد آه دماغك هتتظبط لو وضعت رأسك مكان هؤلاء آه صليت ركعتين قوم لف كده وراك هتلاقي زمزم اشرب بقى اشرب من زمزم وتضلع آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضلع من زمزم منافق شربت من زمزم تضلع عارف تضلع يعني ايه يعني املى ضلوعك بالمية اشرب اشرب اشرب و... و... وابلع ومتلئ بالمية ماء زمزم طعامه طعم وشفاء سقم ماء زمزم لما شرب له اشرب وقول آه، يا رب هذه شربة ليوم العطش الأكبر فلا أظمأ يوم القيامة اشرب قول يا رب دي شربة بقى للشفاء اشفي قلبي اشفي قلبي من حب غيرك اشفي قلبي من التعلق بغيرك اشفي قلبي من سؤال غيرك اشفي قلبي من رجاء غيرك اشفي قلبي من الامل الطويل اشفي قلبي من الشهوات اشفي قلبي من حب الدنيا اشفي قلبي اشرب اشرب والشربة دي يا رب عشان لساني يبقى مشغول دايما بذكرك طهر لساني من ذكر غيرك اشرب قول يا رب دي عشان انطق بالشهادتين عند الموت اشرب واشرب عشان تحفظ القرآن واشرب عشان تثبت القرآن واشرب استأذن لنا الحاج سلامة اشرب اشرب اشرب واملأ جوفك واملأ قلبك وحط مية فوق دماغك وعلى جسمك وغرق نفسك زمزم فرصتك وبعد ما تشرب من زمزم روح على الصفا والمروة اسعى بين الصفا والمروة ومدني ما عملناش السنة دي صفا ومروة سعي بين الصفا والمروة سعي جميل وبعتبره فرصة للي ما شبعش أثناء الطواف يكمل في السعي سعينا بين الصفا والمروة الناس اللي بيحجوا متمتعين كده خلصوا العمرة وهيبدأوا يرجعوا بقى يحلق شعره ويقعد في فندقه أو في سكنه لحد ما آه، يوم 8 ذي الحجة يروح بقى على منى في منى يوم التروية بسرعة بقى يوم يوم التروية يوم آه، يوم منى يوم 8 يحرم تاني من الفندق من بيته مش محتاج يروح تنعيم ولا غيره يحرم من بيته من الفندق وي... ويروح على منى يقعد في الخيمة يصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر يصبح يوم 9 الصبح يروح على عرفة الحج عرفة ويوم عرفة ده بقى يوم الفرح الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني والله يا اخوة والله انا بحبكم في الله حقيقي وانا كل سنة بتكلم عن الحج بقالنا يجي 30 سنة بس كل سنة الواحد يكتشف حاجة جديدة الجملة دي كأني ما شفتهاش إلا السنة دي اللي هي يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني عمرك في حياتك سألت نفسك السؤال ده فكيف لو رأوني إذا كنت بحب ربنا الحب ده من غير ما أشوفه وخايف منه الخوف ده من غير ما أشوفه أمال لو شفته
فكيف لو رأوني تخيل انت لو رايحين بيت ربنا او رايحين عرفة هنشوف ربنا فكيف لو رأوني كأنها اعبد الله كأنك تراه انا شامم منها كده ريحة كأنك تراه فعرف فكيف لو رأوني الله لما تعيش عرفة يوم عرفة وكأنك ك ك كأنك شايف ربنا قريب من ربنا يوم عرفة ده يوم عظيم لم يرى الشيطان احقر ولا ادحر ولا اغيظ ولا احقر منه يوم عرفه مما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام يوم عرفه يدنو الله من خلقه فيغفر لجميع هؤلاء الذين شهدوا الموقف عشان كده انا بسمي يوم عرفة يوم الرجاء يوم الرجاء يوم يوم الرجاء ان لازم كل الناس يوم الع- يوم عرفة ده يعتقد انه غفر له اسمع اسمع اسمع واما وقوفك بعرفه فان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكه فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو راوني فلو كان عليك مثل رمل عالج او مثل ايام الدنيا او مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك يا ربي فلو كان عليك مثل فلو كان مس- عليك مثل رمل عالج او مثل ايام الدنيا او مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك يا ربي يا اللي قاعدين قاعدين ليه لو كانت ذنوبك قد قطر السماء ربنا هيغسلها يمحوها ولذلك جاء في الحديث أن الله وكل بكل حاج ملكا فإذا دفع الحاج من عرفة عشية عرفة وضع الملك يده في ظهر الحاج وقال استقبل عمرك وادفع مغفورا لك حس حس في ظهرك ببرد أنامل الملك وهو يدفع في ظهرك يقول لك ربنا غفر لك عمر جديد تاريخ ميلاد جديد كيوم ولدته أمه تاريخ ميلاد جديد عشرة ذي الحجة يوم عرفة ننشغل بالدعاء وأفضل الدعاء لا إله إلا الله ننزل يوم عرفة إلى مزدلفة نبيت في مزدلفة المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج نقعد نوصل نخرج من عرفة المغرب بعد المغرب بشوية نوصل مزدلفة أيا وصلنا وصلنا العشاء وصلنا تسعة وصلنا عشرة وصلنا 12 وصلنا اتنين نقعد لأذان الفجر يؤذن الفجر نرحل إلى المشعر الحرام نذكر الله نصلي الصبح ثم ندفع الى منى ننزل منى نكون جمعنا سبع جمرات من من مزدلفة وننزل منى على جمرة العقبة الكبرى نرجم الجمرات سبع جمرات جمرات صغننة بسيطة آه، صغيرة خالص واسمها جمرة جمرة جمرة جمرة يعني حتة نار ولعة بترمي بيها الشيطان هذه الجمرة ترجم بها الله اكبر طلع بقى من قلبك الغل وانت بترمي كده حس انك بترمي الغل والحقد والكبر والغرور والعجب ارمي ارمي طلع طلع النار اللي جواك طلع النار اللي انت بتقتنيها طلع النار اللي انت بتعذبك طلع النار كلها وارميها خلصت السبع جمرات الحلاقين جنبيهم احلق شعرك بالموس وروح ادفع 370 ريال او انت دفعتهم في قبل الحج اللي هم بتوع الهدي وكده تروح تقلع هدومك وتستحمى وتلبس جلابيتك وتنزل على الكعبة تطوف السبع أشواط وتسعى السبع مرات بين الصفا والمروة برضو نفس اللي قلناه تطوف سبع أشواط تصلي ركعتين وتقف على الملتزم وتشرب من زمزم وبعدين تسعى السبع وترجع تقعد في منى الثلاث أيام تقعد في منى اللي هو يوم 10 التبات ليلة 11 يعني ويوم 11 اللي هو ليلة 12 ويوم 12 اللي هو ليلة 13 ويوم 13 الظهر تمشي كل يوم من الثلاث ايام دول ترمي الجمرات بعد اذان الظهر رمي الجمرات بنقول له بدايه بس ملوش نهايه عشان التزاحم و- و- والدنيا اللي بيقول مش مفيش زحمه ابدا من الظهر ارمي الظهر ارمي العصر ارمي المغرب ارمي العشاء ارمي الفجر ارمي اي وقت من الظهر لحد ملوش اخر ارمي بس ابدا من الظهر ما ترميش بتاع يوم 11 ما ينفعش بالليل تقول لي 12 بالليل ما ينفعش لسه ما بدأش اليوم الساعة 10 الصبح ما ينفعش الفجر ما ينفعش ارمي بعد اذان الظهر ارمي يوم 11 بعد اذان الظهر ارمي يوم 12 بعد اذان الظهر ارمي يوم 13 وامشي مش شرط انك ترمي بعد اذان الظهر مباشرة ارمي المغرب ارمي العشاء ارمي الساعة 11 بالليل ما يجراش حاجة ما بنقولش ان كل التلاتة مليون ولا الخمسة مليون حاج يروحوا يرموا الظهر ما ينفعش ولا عاقل يقول كده ولا الشرع قال كده الشرع بيقول يبدأ من الظهر وبعدين مفتوحة ارمي في اي وقت بس بعد الظهر بعد هذه البداية خلصت كده لازم تطوف طواف الوداع وانت ماشي قل له اللهم لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك ولكن أوان أوان الرحيل فأذلي على أن تردني إلى معاد الحج أنا حاسس أن أنا ما قلتش حاجة وما عملتش حاجة سامحوني بحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته